بسم الله الرحمن الرحيم كيف وأخواتها موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
أحبتي في الله هذا برنامج كيف وأخواتها كيف نسلم كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نسلم كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام كيف نعيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله العلي القدير أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل اللهم يا حي يا قيوم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا وان تستعملنا لنصره الدين اللهم استعملنا للتمكين للدين اللهم وارزقنا في هذا العمل الإخلاص وتقبل منا يا حي يا قيوم إخوتي في رأس العام 1428 جاءت معنا حلقة طويلة أربع ساعات ونصف تقريبا ليلتها في الكلام على هل الأمة بخير واستضفت فيها تقريبا عشرة من الدعاة والعلماء لأسأل هل الأمة بخير وكانت مفاجأة لأحد الدعاة آه قال هي فين الأمة وفين الخير حقيقة كانت مفاجأة وأجمع من قبله ومن بعده أن الأمة بخير الأمة بخير مهما ترى من مما حولك من مآس وشجون فالأمة بخير لكن الحقيقة أيضا أنها بخير آه، نوعا ما فين الأمة أين الأمة فلذلك أظنني كررت أكثر من مرة أنني أريد أن تسير دروسي في هذه السنة بإذن الله تعالى نحو بناء أمة الإسلام ونبدأ الليلة في بداية هذه القضية نحو بناء أمة الإسلام اسمعوا معي إخوتي وأنا أحبكم في الله يقول ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ويقول حبيبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر والله ليتمن الله هذا الأمر فلا يدع بيت مدر ولا وبر ولا حجر ولا شجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل بعز عزيز أو بذل ذليل إما أن يعزهم فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها هذه الآية وهذا الحديث يدلك على أن أمة الإسلام أمة خلقت لتبقى ينبغي أن تكون هذه عقيدة أخي أخي الحبيب فلتعتقد أن أمتنا أمة الإسلام أمة خلقت لتبقى ليست أمة مؤقتة أو أمة زائلة أو أمة وجدت لتؤدي دورا ثم تنتهي لا اعتقد وافهم ان هذه الامة امة خلقت لتبقى ولتعيش ممكنة عزيزة ممكنة الى ان تقوم الساعة ليس لانني اقول ذلك ولكن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك إياك أن تظن أن آه هذا الذي يجري لأهل السنة في العراق والشيعة يحاولون أن يستأصلوا شأفتهم أو يحاول الأمريكان أن يمحوهم من الوجود أو الذي يجري في أفغانستان أو الذي يجري في فلسطين أو في لبنان أو أو إلى هنا وهناك في بورما في كشمير في تايلاند في أي مكان على ظهر الأرض محاولات محو المسلمين هذا لن يكون تأكد أنه لن يكون ستبقى هذه الأمة وستبقى قوية عزيزة ممكنة ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله خالق السماوات والأرض قال ذلك وعد بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها هي العداوات والأحقاد بين المسلمين بعضهم وبعض التنافس والتناحر والتقاتل بعضهم وبعض أما أن يأتي عدو من الخارج فيستأصل شافة المسلمين لن يكون مهما كان هذا العدو قال ربك الملك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم لذلك ايها الاخوة فلنعتقد ابتداء ان هذه الامة امة خلقت لتبقى الى ان تقوم الساعة لن يستطيع احد يسلطوا الصرب بقى على البوسنيين يسلطوا مش عارف مين على كسوف يسلطوا مين على مين ستبقى الامه بعز عزيز او بذل ذليل ستبقى الامه امه الاسلام اهل السنه سيبقوا اعزه ممكنين الى ان تقوم الساعه هذه قضيه من المسلمات ولكن كيفيه التمكين لهذه الامه هو ده الموضوع بقى هي دي القضيه اللي احنا محتاجين النهارده نفردها ونشرحها ونعالجها ونأصلها ونوصلها كيفية التمكين لأهل السنة هي دي القضية ازاي تعالوا معي تيجوا معايا يلا تعالوا معي لنرجع تعالوا لنرجع الى الى الى الى الى الى ما قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وستين سنة تعالوا نرجع نرجع ورا قوي نرجع التاريخ قوي كده يعني ادي 1428 سنة وضيف عليهم 13 في مكة وضيف عليهم 40 قبل البعثة وكل دول نرجع المدة دي كلها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وستين سنة أمر ملك الروم هرقل ملك الروم عملاءه في اليمن أن يأمروا عملاءهم في الحبشة أن يهدموا الكعبة هرقل أمر بهدم الكعبة كان اليمن عملاء للروم والحبشة عملاء لليمن ومر الأمر بهذا المسار كله من ملك الروم إلى عملائه إلى عملاء عملائه وخرج جيش أبرهة من الحبشة بأفياله يطأ جبال العرب ووهادها وشعوبها وبلادها لا يصده صاد ولا يرده راد حتى وصل الى منى على بعد ميلين من الكعبة وهناك عسكر أبرهة وجنوده والأفيال واستجمعت قريش كل قواها لتفر إلى رؤوس الجبال استجمعت قريش كل قواها لتفر الى رؤوس الجبال الا رجلا واحدا وقف ليواجه ابرهه ويقول ابلي ابلي اعطوني ابلي انا رب الابل وللبيت رب يحمي حتى الرجل الذي وقف وقف يبكي على إبله طلعت قريش والعرب الكل على الجبال يتفرجوا زي ما انت كده وانا والتاني والتالت قاعدين قدام التلفزيون نتفرج على المسلمين اللي بيتذبحوا والبيوت اللي بتهدم فوق رؤوس المسلمين والأراضي اللي بتحتل والثروات اللي بتنهب وبنتفرج هو ده اللي عملوه العرب قعدوا يتفرجوا الكل بيتفرج اخرتها ايه وهيحصل ايه وهيعملوا ايه وانقذ الله البيت بمعجزه الهيه بعد هذا الحادث بسبعين سنه انتفضت مكه برجال لا ليفتحوا الحبشه ولا اليمن فاليمن فتحت بكتاب وانما ليقوضوا ملك القيصر ذاته سبعين سنة فقط بعد هذا الحادث وإذا بالذين كانوا يفرون من عملاء عملاء القيصر يقف حفيد من أبنائهم امام القيصر ذاته ليقول له الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد واذا بحفيد الذي حفيد حفيد الذي كان يبكي على ابله يقول الله ابتعثنا لنخرج العباد من ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره والسؤال الان ما الذي تغير ما الذي تغير هل اكتشف العرب سلاحا جديدا ما الذي تغير قولوا لي ايه اللي اتغير هل دخل العرب في حلف جديد لقوة عالمية جديدة ايه اللي اتغير ايه اللي حصل عارفين ايه اللي حصل مات ذاك الجاهلي العربي وولد العربي المسلم نعم لقد صنع الاسلام العرب من جديد زي ما قلت لك كده اذا بالعربي الذي كان يقول ابلي ابلي صار المسلم يقول ديني ديني ربي ربي عقيدتي عقيدتي دعوتي دعوتي مات ذاك الجاهلي وولد هذا المسلم لقد صنع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من العرب شخصيات اخر وجيلا اخر واناسا اخر كانهم غيرهم هل تطلبون من المختار معجزه يكفيه شعب من الاجداث احياه كان العرب يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزه معجزه حسيه قال سبحانه وتعالى ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا سبحان الملك هذه هي القضيه ان هؤلاء الذين كانوا يطلبون تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى كأن الله جل جلاله يقول لهم أنني أنزلت هذا القرآن لإحياء البشر وتغيير البشر وتغيير البشر وإحياؤهم أعظم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى هو ده اللي حصل تغير عرب ولد إنسان جديد مسلم مختلف تماما لذلك بنقول ان كان ال ال الصحابة لما يسلم الرجل منهم يتنقل نقلة بعيدة نقلة كبيرة قوي نقلة بحالها كان حاجة وبقى حاجة انظروا لعمر في الجاهلية وعمر في الإسلام كان ايه وبقى ايه انظروا انظروا ابو ذر كان قاطع طريق وبقى ايه لما اسلم انظروا عايزين تعرفوا حجم التغيير انظروا للصحابة يعني شوف حجم التغيير قد ايه تعرف حجم التغيير قد ايه لما تعرف ان العرب كانت تقوم بينهم الحروب سنين متطاولة عشان امرأة كان يوقد بنته يعني يدفنها وهي حية يحطها كده وهي صاحية ويدف ويردم عليها يقتلها يبيدها خوفا من العار عشان ما حدش يبص لبنته واذا بهم بعد ان يسلم يقول المسلم لاخيه المسلم سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف عندي زوجتان انظر ايتهما اعجب اليك اطلقها فاذا بلغت عدتها تزوجتها شفت التغيير قد ايه في كل مناحي الحياه ومضة من التمكين الأول كيف تم كل اللي بيتكلموا عن عظمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو انتوا هتبطلوا صلاة على النبي احنا عايزين نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل اللي اتكلموا عن عظمة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيتكلموا على انه شخص طلع بفكر لوحده والفكر ده في خلال 23 سنة ملى الارض وما زال بيزيد النهاردة يعني النهاردة يوميا الاسلام بيزيد يوميا في ناس بتسلم هندوس وملحدين و نصارى ويهود من جميع اصناف الارض في ناس بتسلم يوميا بالع... ده كل ساعه لا ده كل دقيقه على مدار الساعه والكلام ده م... حقائق علميه حقائق يقر بها الاعداء قبل الاحباب كل الناس مذهولين بيتعجبوا ازاي محمد ده عمل ايه هو ده اللي بنقوله بقى في دروس السيره اصل مش محمد رب محمد الله الدين الاسلام مش شخصية احنا بنقول ان شخصية النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم نفسه شخصية عظيمة الله اعلم حيث يجعل رسالته لكن ربنا الله يعمل لدينه احنا بنقول النهاردة في وسط هذه الهزائم والمآسي والضعف والخور ونماذج المسلمين السيئة فيش حاجة ابدا تشجع على الاسلام لكن الله يقذف نوره في قلب من شاء من عباده طيب نرجع الشخصية دي ازاي نجيبها منين الراجل ده نجيبه منين الواحد لما يتأمل أحوال الصحابة سبحان الله العظيم لما تشوف الصحابة في غزوة مؤتة عبد الله بن رواحة كان بيقول ايه وزيد بن حارثة عمل ايه وجعفر الطيار يقول بقى احنا ولاد دول معقولة دول أجدادنا إحنا من نسل دول مش ممكن لما تسمع عن هارون الرشيد اللي بيضربوا بيه المثل في المجون والخلاعة وهو بريء من هذا كل البراءة لما نقفور ملك الروم بعت له رسالة قال له اللي كانت قبلية كانت واحدة وكانت بتديكوا جزية وكانت ما بتفهمش حاجة انا مش هديكوا حاجة واللي انت عايزه اعمله فقال له اكتب له على ظهر كتابه الجواب جاله قال له اكتب له على ظهره اكتب له على ظهره وصلني كتابك يا ابن الكافرة والامر ما ترى لا ما تسمع بس خلاص ومشاله جيش جاب نقفور من قفاه وخلصت القضية خلص الموضوع في ساعة انتهت معتصم واحدة تقول ومعتصماه قول لها لبيكي خليكي عندك انا جاي ويبعت لها جيش يخلص الموضوع احنا ولاد دول المسألة محتاجة برضو احنا ولاد الناس دول احنا يعني على دينهم على مبادئهم طب نعمل ايه نخلف رجاله طب نجيب رجاله منين إيه؟ نجيب رجاله منين إيه؟ نجيب رجاله منين زي دول محتاجين الرجاله دول يتولدوا صح عشان كده هجيب الموضوع من الاول خالص من قبل ما نتجوز لعل الكلام ده يجيب جيل جديد يرفع الراية ويأتي بالتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعتذر لهذا الانقطاع المفاجئ كنا بنقول نجيب رجالة منين نجيب رجالة منين عايزين رجال عايزين رجالة زي الصحابة دول زي التابعين دول زي السلف دول رجاله لازم رجاله يتولدوا صح رجاله رجال اتربوا شربوا دين في بطون امهاتهم السؤال اللي عمالين نصرخ بيه ونجأر الى الله في طلبه هل عقمت ارحام النساء ان يلدن مثل خالد بن الوليد هل عقمت ارحام النساء أن يلدنا لنا مثل سعد بن أبي وقاص عقمت أرحام النساء أن يأتينا لنا برجل مثل عمر بن الخطاب عايزين رجال طيب تعالوا نصنع رجال ونساء من الأول خالص فنبدأ نتكلم الأول عن الزواج ليه لان عايزين قبل ما يتزوج نقول له تزوج لبناء الامه ان امه تمر بظروف كظروفنا ويلم بها ملمات كالتي تلم بنا لا يجوز لشبابها أن ينصرفوا للعمل لأنفسهم بل لابد من أن يكو تكون حياتهم لإقامة هذه الأمة اوعى تفكر الولد اللي بيروح يفجر نفسه ولا يعمل اي حركة ارهابية من الح... من اللي بيعملوها هو ده اللي مطلوب غلط كلمة عظيمة جدا الحياة في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله المطلوب النهارده الحياة في سبيل الله لا الموت في سبيل الله مش مطلوب الموت مطلوب الحياة لذلك الشاب اللي يتزوج النهاردة كانوا بيقولوا نكتة نكتة واحد أعجبه وجه امرأة لماذا يتزوجها كلها وامرأة أعجبها كلام رجل لماذا تتزوجه كله هي القضية انك عجب عجبك وشها عجبك صوتها عجبك كلامها خلاص على كده تتجوزها طب وبعدين بنقول في قضية الزواج اللي بيتزوج عشان مجرد الشهوة ستخونه امرأته ولا بد والذي يتزوج لدين الله سيأخذ كل شيء يقولون الحب كالحب ينبت كل شيء الحب كلمة حب زي كلمة حب بالظبط هتزرع ايه هيطلع قلت مئات المرات لو ان واحد زرع شجرة حنظل خلينا في واقع اوضح واحد زرع شجرة ليمون زرع بذرة ليمون طلعت شجرة ليمون فقعد تحت شجرة الليمون يصلي وعمل عمرة وصام يومين وجاء عند الفطار يا رب يا رب تطلع تفاح يا رب يا رب تطلع تفاح مستحيل زارعها ليمون هتطلع ليمون زارعها تفاح هتطلع تفاح الله قادر جل جلاله على كل شيء قدير انه يجعل الليمون يطلع تفاح قادر بس هو سبحانه علمنا غير ذلك وامرنا بغير ذلك قال لنا كما تزرع تحصد هو ربنا علمنا كده سنن الله الكونية فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ما في سنن الله عز وجل لن تتغير لذلك تعالوا نتكلم بالراحة واحدة واحدة وبمنتهى الهدوء والصراحة انت بتتزوج ليه الكلام ده للي لسه ما تزوجش والكلام ده للي تزوج ايضا يعني اللي تزوج وفاته امر النية يعمل ايه ينفع انه يصحح نيته اه ينفع وانا قلت قبل كده للناس اللي زوجته قرفاه ومطلعه عينيه ممكن يا شيخ اعمل من الفسيخ شربات اه ممكن ازاي بالله بالله معلش واحنا لازم نبقى منصفين مش هم الصحابة اللي احنا بنفتخر بيهم دول هم كانوا مشركين بيعبدوا الاصنام هم دول وبعدين عدلوا المسار وصلحوا الاحوال صح ولا لا لكن في حلقة الجمعة ان شاء الله فضفضة تسعة مش عشرة الساعة تسعة ان شاء الله فضفضة الساعة تسعة الجمعة الجاية بإذن الله تعالى بعد بكرة ده اهو بإذن الله نبدأ نتكلم عن أخلاق العرب قبل الإسلام كانت دي ميزة العرب بقى ان عندهم اصول الاخلاق عشان سيدك عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق لاتمم مكارم الاخلاق كان عندهم اصول الاخلاق الكرم والمروءه والشجاعه والنجده والشهامه والصبر والعفه كانوا كانوا ناس محترمين رغم انهم مشركين عشان كده سهل تعديلهم فإذا أردنا إقامة الأمة خليني أنا هنا في كيف وأخواتها إقامة الأمة هنبدأ من موضوع الزواج وفي فضفضة إقامة الأمة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ففي موضوع الزواج أنت بتتزوج ليه سيبنا من كل اللي فات وتعالى النهارده ننوي نمرة واحد أتزوج لإقامة أمة الإسلام يا شيخ خليك واقعي إقامة أمة إيه وبتاع إيه أنا عايز أتجوز عشان ألم نفسي طب ما هو مش هينفع الكلام ده يبقى هم مش دول الرجالة بقى اللي تقوم بيهم أم يا ابني تزوج لإقامة الأمة ولم نفسك وعف نفسك انا عايزك تفهم يا ابني يا حبيبي يا اخويا يا استاذ يا ابني اسمع بقى الله يرحمك عايزك تتزوج لله عايزك تفهم انت بتتعامل مع مين مع الله الله قول كده الله قول قول قول كده بحبك يا رب قول ما تخافش قولها من قلبك وقولها بجد لما تتعامل مع الله الكريم عارف يعني ايه الكريم الكريم لا تتخطاه الامال يعني مهما امالك واحلامك بلغت اقصى الخيال مش هتتخطى كرم ربنا هيديك ما لا يخطر بالبال فلما تتزوج له هيمتعك لسه واحد غلبان من فقراء المسلمين فقر مدقع بيقول لي النهارده والله العظيم انا تزوجت للاخره فلقيت الدنيا والاخره لقاها دنيا وهو طالب اخره فجمع الدنيا والاخره عشان كده بقول اللي عايز يستمتع بشهوته ولذته و و و وكل اللي انت بتحلم بيه خليها لله وسيب ربنا يدبر لك الامور وسيب ربنا يختار لك ما تخافش لما تتعامل مع ربنا مش انا قلت لك كده ان تعلم ان الامر صادر من عين لا يخاف عواقبها العواقب في ايد ربنا فادخل على ربنا بيقين ما تخافش سيدبر لك كل شيء واعلم ايها الباحث عن السعاده أن السعادة سعادة القلب ولا يسعد القلب إلا الله لأن القلب بيد الرب يبقى بنتزوج ليه لإقامة الأمة احنا عايزين نضبط أهداف الزواج على أهداف الحياة هو إيه الهدف من الحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يبقى بنتزوج ليه ليعبدون الهدف من الحياة ايه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا يبقى بتزوج احسن عملا هو احنا الهدف من الحياة ايه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يبقى الهدف من الزواج الحياة الطيبة يبقى الحياة الطيبة أحسن عملا عبادة هو ده الهدف من الزواج هي دي النيات في الزواج تنوي انك تتزوج ليها طلب محبة محبة الله بالتزام امره بطاعة امره ربك العظيم قال جل جلال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء بوب الامام البخاري بابا في صحيحه قال باب الترغيب في النكاح لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الامام ابن حجر في الشرح شرح صحيح البخاري في فتح الباري قال ايه وانما ترجم الامام للباب بكلمه الترغيب لان الايه جاءت بلفظ الامر واقل درجاته الندب فثبت الترغيب الايه جاءت بلفظ الامر فانكحوا الايه بلفظ الامر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم بالأمر فانكحوا وأنكحوا بالأمر لأوامر ربنا فأنا أتزوج طاعة لله قال لي اتجوز سمعا وطاعة يا رب سأتزوج لك قل لي يعني أكذب على ربنا أقول له أنا بتزوج لك وأنا مش بتزوج ليه طب ليه يا ابني عدلها يا شيخ هي بزرار كده تبقى لله وكده مش لله اه ما تخليش الشيطان يضحك عليك هي الحقيقة كده عدلها قول يا رب انا هتزوج لك واديني اللي انا عايزه وسيعطيك وسيرضيك اسمع كلامي هي دي اعملها لله لله جل جلاله قول يا رب انا ساتزوج لك واللي بالكذب لا مش بالكذب بالصدق تزوج له طب اعملها ازاي دي يعني حط في دماغك لو ربنا جل جلاله منعك من الزواج هتتجرأ وتعصيه قول ما اقدرش اهو كده يبقى انت دلوقتي بتعملها لان الله احل هذا امر به خد نمرة اتنين كمان طلب محبة رسول الله الاولانية طلبنا محبة ربنا بفعل امره قال قال الله جل جلاله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه فانت بتتقرب باللي ربنا بيحبه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ايضا طلب محبه النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني انوي بيها انك تبقى منه حديث ضعفوا وقالوا ان هو صحيح موقوفا على ابن عباس خير هذه الامه اكثرها نساء انك تبقى ورا سيدنا النبي عشان كده الامام احمد بن حنبل رحمه الله يقول ايه من دعاك الى غير التزوج فقد دعاك الى غير الاسلام ايضا طلب السكن يا جماعة في فطر بشرية موجودة في الانسان ومفيش حد بيشذ عن الفطرة دي عشان كده كل الفجور الحاصل كل الزنا وعد و... و... وعد بقى كل الفجور الحاصل والاخطاء الحاصله في الواقع النهارده بيدور على السكن هنتكلم عن الزواج فلازم نشير الى التهريج في الزواج اللي بيقولوا عليه زواج عرفي يقولوا عليه زواج مسيار يقولوا عليه زواج مش عارف يعني ده الزواج العرفي وزواج المسيار دول يمكن الحاجات اللي فيها هي حرام ولا تجوز لكن فيها شبهة الصح لكن التهريج بقى اللي العيال بيلعبوه جواز مش عارف ايه والدم والبوسطة وال والنت والموبايل والمش عارف الكلام الفارغ ده ملوش علاقة بكلمة زواج و و يعني قال لها زوجيني قالت له زوجتك نفسي قبلته خلاص كده اتجوزه ده ت... بقول ده تهريج هذا لعب بالدين لعب في دين الله هنقول الزواج الصحيح ازاي يتم بس بعد ما نخلص موضوع النيات ده ازاي يتم ان لابد من ولي ايما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فهي زانية قول لي ده عندها 45 سنة و56 سنة و192 سنة ما تنفعش تتجوز نفسها لابد من ولي يبقى الشروط ال... هنقول بقى في شروط الزواج الولي وال... والمهر والصيغة والإشهار شروط شروط شروط يعني الشرط يبقى العمل ينتفي بانتفائه الشاهد خلينا في النيات دلوقتي وبعد كده هنتكلم فعلا بدقة يعني ايه زواج لان المشكلة الكبيرة فيه ان ممكن اتنين يبقوا عايشين مع بعض وفي الحرام في الزنا والولاد ولاد حرام ومش متجوزين لازم نتكلم عن الزواج الصح طلب السكن في الفطر البشرية البشر الإنسان محتاج سكن لما تسمع بقى كلمات القرآن العظيمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الله تاني تاني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمه لتسكنوا إليها ومودة ورحمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن سبحان الله العظيم سبحان الملك الجليل سبحان الخلاق العليم سبحان القادر القاهر تلاقي الولد عايش عشرين خمسة وعشرين سنة وبنت عايشة عشرين خمسة وعشرين سنة بعيد عن بعض ده في وادي وده في وادي قد يكون في دولة ودولة في بيئة وبيئة مجتمع ومجتمع ثم يقدر الله اللقاء ويحصل الزواج الحلال بقى والصح بقى اللي هو بالله بقى فيحصل التوائم الروحي السكن عارف السكن ايه السكن انا انا كنت بقول آه، آه، ان إن في كلمات في اللغه العربيه ملهاش معنى بقول كده زي الورده تتشم ما تتفعصش ففي الفاظ ما يتفعصش فيها ما تتشرحش هي كده السكينه السكن ان يبقى يبقوا حاجه واحده عارف لما تبقى حاجه بتتهز بت ب- ب- بتترعش ب- ب- ب- بتجري وتتخبط و- وبعدين سكنت هو كده فبنتزوج لطلب السكن الروحي هو ده ايضا بنتزوج لطلب الامن العاطفي الامن العاطفي امان العاطفه الانسان حين يتزوج آه، ويشعر بالانس مع زوجه يحسها زوجته حلاله ولما يبقى بينهم وبين بعض دين البيت في دين هي بتعامله وهي بتتطلع لرضا ربنا وهو بيعاملها وهو يطالع رضا ربنا فحاسين ان اللي بيدير البيت ده ويسير قلوبهم نحو بعضها الله لما يحسوا ان اللي بيقرب عقولهم لبعضها وافكارهم لبعضها واحاسيسهم لبعضها ومشاعرهم لبعضها الله يعيشوا عمق الامن العاطفي برضو ده من المعاني اللي تتحس ما تتوصفش ان الانسان يبقى حاسس ان ربنا خلق له الانسانه دي وهي حاسه ان ربنا خلق لها الراجل ده ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا عارف لما تيجي تتزوج وزواج صح بقى اللي احنا هنوصفه ان شاء الله صح بالله ولله تحس ان وتحس وتشعر ان ربنا كتب ان فلانه دي زوجتك قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه تصور انت بقى اول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال القلم وما اكتب يا رب ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه وذلك قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه فقبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه قبل خلق السماوات والارض مش قبل خلق ادم قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه ربنا كتب ان فلان هيتزوج فلانه فربنا خلق لك فلانة دي ليك وخلق لك انت فلان ده ليكي خلقه لك مخصوص وخلقها لك مخصوص الاحساس ده ان مخلوق ليك مخلوقة ليك يخلي الحياة شكلها ايه ويخلي الشعور بالامتنان لله يا رب لك الحمد الاحساس ده يبقى شكله ايه اثناء التعامل بقى هو ده اللي انا بقولك عليه الامن العاطفي الواد مدني دوشني عايز يخلص والكلام بدأ يحلو ف هنشوف موضوع الجواز بقى الس- الاسبوع الجاي باذن الله والاسبوع الجاي ان شاء الله آه، هيبقى موعد برنامجنا كيف واخواتها الساعه سبعة ونص سبعة ونص باذن الله فضفضه باذن الله تسعة ان شاء الله آه، احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام